قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا سويا في الطريق إلى الله اللهم بلغنا رضاك وأسأل الله جل جلاله أن يثبت أقدامنا على الطريق إليه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ونسأله جل جلاله أن يرزقنا فهما سليما في دينه وأن يرزقنا العمل بما فهمنا وعلمنا في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى سبق أن أكدت أن الصراط مزلة مضلة الصراط المستقيم الذي تدعو الله كل يوم في صلاتك بالاستقامة عليه اهدنا الصراط المستقيم الذي تدعو الله في كل صلاة بالهداية له هذا الصراط مزلة يعني ببساطة بلغتنا العامية بزحلق تزل من عليه الأقدام في الطريق إلى الله عز وجل وهو كل دين كأن الأمر هكذا وهو كل دين يعني سواء أنا بصلي وبعمل بدع ده دين أنا بصلي وبغفل شوية أهو دين وهكذا تزل الأقدام من على الصراط المستقيم فتجد الإنسان بعد أن كان على جادة الصراط إذا هو على جنبتي الصراط وعلى جنبتي الصراط لن يستقر الأمر بل ستزيل مرة أخرى لتخرج خارج الصراط مطلقا اللهم ثبتنا على الإيمان هذه من صفات الصراط أنه مزلة مضلة وكثير من الناس يسير على الصراط سنين وفجأة يضل اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحول بعد الكور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تجد الإنسان يمشي على الصراط سنين سنين وهو يسير وسنين ثابت وسنين صح وفجأة ينقلب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك كان هذا أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أنا معكم الليلة في حلقة جديدة من أصول الوصول إلى الله تعالى وسبق أن ذكرنا مرة هنا أصول الوصول وأول أصل نذكره الليلة من أصول الوصول إلى الله تعالى الإياس من نفسك قال الله الملك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إلا ما رحم ربي هناك نفس مطمئنة هذه النفس المطمئنة مرحومة هذه النفس المرحومة أيها الإخوة المطمئنة تواتيك على الخير عفوا تلاقي نفسك كده ببركة الله قبل الفجر بساعة صاحي وتقف تصلي تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله القرآن جميل والإحساس وارد والعين بكاءة والقلب خاشع زي الفل دي النفس المطمئنة تريد أن تتصدق فتجد نفسك تخرج أعز ما عندك تريد أن تذكر نفسك تتابعك على الذكر تريد تريد تريد نفس بحر من الخير فيطمئن لها الإنسان فإذا بالنفس تتقلب اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا فاجأ أن النفس تميل إلى الرياء فاجأ أن النفس تميل إلى البطالة والكسل تفاجأ أن النفس تميل إلى الدنيا تفاجأ أن النفس تمتلئ بالعجب والغرور والرضا عن النفس وطلب المحمدة من الناس فاجأ بتقلب النفس فيسير الإنسان في ركب نفسه ولذلك كتير قوي قلناها ومعلش اسمعها مرة تانية لله أن بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب من أكبر قطاع الطرق على الإطلاق النفس ابن القيم يقول كده وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون سلم يا رب سلم تلاقيه بيصلي وبيصوم وبيقوم الليل وأبعد إنسان عن ربنا ليه؟ لأنه بيعمل كل ده لنفسه مش لله وقلناها أن الإنسان قد يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير مخلص بيعمل لنفسه مش لله لذاته وعدها تاني ان بعضنا رسم لنفسه صورة كبيرة اسمها الحج فلان او الاستاذ فلان او الشيخ فلان او فلان باشا او فلان بيه رسم الصورة وعاش عمره بالصورة فلما يحج ما بيحجش لله ده بيحج بالصورة عشان الصورة دي لازم يبقى حج واما يتصدق او يبني جامع مش لله ده لمين للصورة لان صاحب الصورة دي لازم يبقى عنده جامع ولما يعمل اي حاجة فهو عبد لصورته عند الناس وليس عبدا لله هو ده الخطر الإياس من نفسك أن تيأس أن ترى نفسك على الكمال الكمال البشري ممكن ولكنه صعب جدا ومستحيل الثبات عليه إن إنسان بشر يكتمل الرسول قال إن ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع فكمل من الرجال كثير يعني في رجال ايه اه في رجال كاملين في رجال والسؤال دلوقتي يا ترى انت منهم انت من الرجالة الكمل الكاملين عند ربنا مش مطلوب الاجابة ليا الاجابة ليك ودي بينك وبين ربنا ولا شك انك انت هتفرق بين اللي عند ربنا راجل كامل وراجل ناقص تفرق بين الاسم عند ربنا سبحانه وتعالى شاهد ان الكمال ممكن لكن الثبات عليه دوما مستحيل الا لانبياء الله لانهم معصومون لانهم معصومون الانبياء معصومون الله عز وجل خلقهم واراد لهم هذا ان يعيشوا معصومين لكن غير الانبياء يستحيل ان يظل على الكمال بالدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ولذلك قلنا في خطبة الجمعة وهذا مهم أنه لكي يغفر الله لك لابد من أصول أربعة الأصل الأول يقينك أنك مذنب والأصل الثاني يقينك أن المغفرة أحب إليه من العقوبة والثالث أن يستديم استغفارك وتوبتك والرابع أن تقدم عملا صالحا بين يدي الاستغفار إذا يغفر الله لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا نعود الإياس من نفسك كثير منا حين يبحث عن زوجة اللهم زوج شباب المسلمين يبحث عن زوجة جميلة متعلمة وعلى خلق ودين وبنت ناس صحيح ومن حقه طيب هو انت كده يقولوا بس هي فيها حتة مش عارف ايه فيها حتة وفيها حتة ودي فيها حتة وانت ما فيكش ولا حتة هي دي القضية ان كل واحد مننا لما يبحث عن صديق بلاش زوجة يا اخي صاحبه حبيبه فلان يقول لك هو راجل طيب بس عيبه كذا وفلان طيب بس عيبه كذا وفلان طيب بس عيبه كذا وفلان كويس جدا بس طب انت طيب اه بس ولا مفيش بس عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه يشوف أخوه عراية وبنفسه لا مش شايف في نفسه حاجة كثير منا لا يرى في نفسه شيئا والأخطر إن أخبر بشيء فإنه يوجد له ألف مبرر هو وقع في واحد بنقول عليه لمض شوية فبيقول له انت عيبك كذا قال له انت كمان ما عيبك كذا قال له لا ده مش عيب ده انا اصلي كذا وكذا وكذا له وفيك كذا وكذا لا لا لا لا ده انا كان قصدي كذا وكذا وفيك كذا لا لا لا لا لا ده هي عشان كذا وكذا المنطق التبريري كل شيء عنده ليه مبرر فيه هذا لا يفلح ابدا الذي يرى نفسه بعين الرضا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم قنا شر أنفسنا نفسك التي بين جنبيك أعدى عدو لك على الإطلاق فلذلك إذا أردت الوصول إلى الله اللهم بلغنا رضاك إذا أردت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء عادي نفسك ومن أخطر أعمال النفس أن تزين نفسك لك الباطل فتراه حقا فترى سيئاتك حسنات هذه المصيبة الكبيرة التلبيس نسأل أن يعيذنا من شرور أنفسنا يا رب هو ده الخطر الكبير جدا فإذا رمت الوصول إلى الله عز وجل فتخلص من نفسك لازم لازم تعاديها لازم تتخلص منها لازم توصل لربنا من غيرها لكن لو ليك نفس يبقى مش هتقدر توصل لربنا ابدا مستحيل كيف تتخلص من نفسك ده موضوع مختلف عايز له قعده ثانيه لكن التخلص منها ابتداء الا ترى لك نفسا كل ما نفسك تهوى شيء خالف نفسك ودي اللي احنا قلنا نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العباده كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فهو بيصوم لحد ما نفسه تألف الصيام وتعتاده فينقلها الى الضد يفطر لحد ما نفسه تألف الافطار وتعتاده ينقلها للعكس الصيام في القيام ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم اول الليل حتى تألف نفسه قيام اول الليل والنوم اخره فينقلها الى الضد فيقوم اخر الليل فاذا الفت نفسه النوم اول الليل والقيام اخر الليل ينقلها الى الضد فيكون في وسط الليل دي اسمها ترويض النفس نفسك محتاجة انها تروض تروض نسأل الله ان يقينا شر انفسنا من اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى جل جلاله خليج صاف انفع من بحر كدر خليج صاف انفع من بحر كدر واضح ولا ترجم آه صلى الله عليه وسلم والراجل ده ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الكيف لا الكم الكيف لا الكم قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في عكسها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فلذلك سبق درهم ألف درهم أن رجلا كان عنده درهمين فقسم بينه وبين الله كل أملاكه ورجل قام إلى عرض ماله فتصدق منه بألف مش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا ينفعش لكن صلى على الرسول صلي كنت بقول للإخوة إن التمر اللي بيتوزع في رمضان في مكة والمدينة بلاش ناكل منه أما عادش أنت 10 ريال تشتري لك علبة تاكل منها معايا ما هو اللي راح يعمل عمره ده اكيد معاه الاف ولا لا اكل بقى من بتاع الناس ليه وبتاع الناس ده لا يسلم هتلاقي فيه ربا وهتلاقي فيه مظالم عباد لان بعضهم كفيل ويشغل الناس عنده ما يديهاش حقوقها وهتلاقي فيه زكاة مال وهتلاقي فيه كسب حرام من مكاسب حرام وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي ما تخليك في النظافة في المضمون اللي في جيبك هي دي القضية ان لما نيجي ندور علينا احنا بقى الكلام ده على الناس اللي هناك ما الناس علاقة بيهم بقى ربنا يغفر لنا ولهم دول جدعان قوي ينفقوا ويتصدقوا احنا فينا احنا بقى لما نيجي نفنطك كده نلاقي في ايه صح وفي ايه غلط في علاقتك مع ربنا عشان من صف صفي له ومن كدر كدر عليه انت عايزها من ربنا صافي ولا فيها كدر صافي طبعا اه فلما انت عايزها من ربنا صافي هي الجنة ما تنفعش غير ايه غير صفا ليس في الجنة ذرة كدر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة فالجنة دار طيبة فاش ذرة خبث ولا ذرة كدر ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار يا رب ارزقنا الجنة يا رب جميلة أوي أوي الجنة لن ترى إلا ما تحب ومن تحب ولن تسمع إلا ما تحب ومن تحب ولن تتعامل إلا مع من تحب وما تحب لو في واحد ما بتحبوش عمرك ما تشوفه لا يمكن أشوف الجنة لو في حاجة ما تحبهاش مش هتشوفها مش هتشوف غير اللي انت بتحبه وتسمع اللي انت بتحبه وتتعامل مع اللي انت بتحبه جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب واحنا لو قدرنا الجنة دي كما ينبغي الشاهد يا شباب ان دار صفاء تحتاج الى صفاء فلذلك ربنا قال ايه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون الآية دي موجودة في سورة التغابن الثاني فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا لما ربنا يقول يا أولي الألباب على طول بستشعر إن ربنا بيقول لنا في حد بيفهم ربنا بيقول لنا كده انتوا بتفهموا يا بشر يا مؤمنين يا اللي بتقروا كلامي يا اللي بتسمعوا كلامي بتفهموا هي دي فاتقوا الله ايه يا اولي الالباب لازم تبص للايه اللي قبليها او السياق سياق الكلام قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو ولو اعجبك كثره الخبيث ممكن يبقى الخبيث كتير واحد تاب وعايز يطلع له مليون دولار ارباح ربويه كانت عنده مليون ما شاء الله مليون دولار خمسة مليون جنيه دول يغرقوا الفقراء تغريق يا ابني ده مال نجس قذر وخمسة مليون وخمسمائة مليون و... وكنوز الدنيا نجسة لا تساوي عند الله شيئا ولا تغني الفقراء ولا فيها بركة ولا هتنفع ولا تستر لا يمكن وإنما اللي ينفع ويستر طيب الحلال اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء خليج صاف خير من بحر كدر اعمالك بتصلي كل يوم 100 ركعه يصفى منها كام الصافي اصل احنا التعامل على ايه الصافي الصافي ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها انا وانت شايفين العدد لكن ربك ما بياخدش الا الصافي التعامل على الصافي ارى خمس اجزاء كان فيها يحضر قلب واحد يقول لي شفت بقى ما انا من زمان عمال اقول لهم كده بس هم ما بيسمعوش كلامي يا جماعه نقرا بس كل يوم خمس ايات كفايه بس بتركيز احسن من عشر اجزاء اللي بيقول كده بطال هم الخمس ايات اللي بيقراهم مش نافعين برضه هنضحك على بعض خلينا واضحين هي دي الحقيقه لا ده انا بقول لك اقرا خمس اجزاء عشان نطلع عشان نطلع بجزء انا بقول لك صلي 100 ركعه عشان نطلع في الاخر بركعتين انا بقول لك صدق لك ب 10000 جنيه عشان يطلع في الاخر ب 1000 ب 500 ب 100 جنيه يا اخي عبد الله بن عمر قال كده قال والله لو اعلم انه قد صحت لي خطوه ما احببت البقاء في الدنيا انا عمال امشي رايح الحج وجاي من الحج عبد الله بن عمر ورايح جهاد وجاي من جهاد كل عشان بس تطلع خطوه واحده صح احنا هنشتغل كتير ونحاول نصفي على قد ما نقدر قال تعالى الايه دي تاني مهمه جدا ما كان الله ليزر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الايه نزلت بعد غزوه احد ربنا قال للصحابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنا نعلم ان منا من يريد الدنيا الا بعد ان نزلت هذه الايه قال يا في حد من الصحابه بيخرج للجهاد في سبيل الله عايز دنيا مش ممكن قال لك المشكله انهم كانوا عايزين دنيا وهم نفسهم مش عارفين دخلت عليهم الدنيا مش واخدين بالهم مش عارفين هي دي المشكله الكبيره اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله تفحص العمل خليج صاف خير من بحر كدس قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم تلاقيها واضحة وتخلي بالك منها ان ربنا بيجمع الخبيث كده فيركمه جميعا يعني يرميه على بعضه يكومه على بعضه فيركمه جميعا عشان في الاخر يبقى كله على جهنم معلش ما تزعلوش مني هتلاقي واحد كان شغال في الحرام وتاب يا عم طلع الحرام آه. هتتلم العمليه تلاقي الحرام عمال يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع في حته وربنا يولع له فيها يبتليه بواحده يتجوزها تاخد فلوس وديك وتمشي يبتليه بولد يطلع فاسد ياخد القرشين دول وي... ويضيعهم يبتليه بمرض يصرف فيه القرشين دول يبتليه لازم اوعى تفكر انك هتقدر تخدع ربنا بيصلي وكله خبيث هيبطل بيتصدق من خبيث هيبطل بيقرا قران وبخباثه هيبطل الملك قال كده ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون هي دي الخساره الكبيره جدا العجيبه جدا ان تسمع قول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا القراءة الأخرى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هتلاقي البيت الطيب يطلع طيب والبيت الخبيث يطلع نكد لا يخرج إلا نكد هتلاقي اخرتها نكد لازم لازم هتلاقيه عامل حفله كبيره جدا جدا وفيها خبز لازم تقلب بنكد رايح رحله فيها خبز لازم يطلع فيها نكد شاري حاجة فيها خبز لازم نكد ده مش انا اللي بقول ده كلام الملك وانت وانت وانا وهو شاهدين ان ده حاصل في الواقع ولا لا حاصل واقع وكلنا عارفين قصص الذي خبث لا يخرج الا الا نكدا هذا كلام الله عز وجل من اصول الوصول الى الله تعالى بالعدل قامت السماوات والارض بالعدل قامت السماوات والارض فلن تقوم لقلبك قائمة الا بالعدل اللهم انا نعوذ بك من الظلم واهله قال تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله حين خلقك هياك لعبادته وهو يعرفك سبحانه وتعالى قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو وهو اللطيف الخبير فسبحانه وتعالى أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى معنى كده اللي خلقت بتضحك وتبكي خلاك تضحك عبادة وتبكي عبادة فاللي قال لك عين بكت من خشية الله قال لك يوم العيد فطر وأضحى تضحك وتلعب هذه أيام أكل وشرب وذكر لله لما جه المدينة وفيها يومين بيلعبوا فيهم قال أبدلكم الله بيومين خيرا منهما وأيام التشريق يبقى اداك فرصة تضحك وتلعب وقال لك ابكي وكله يبقى دين دين عبادة يبقى ضحكك عبادة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله الصحابي وقالوا نكون عندك فتذكرنا الجنة فكأن رأي عين ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا فقال ساعة وساعة قال له ساعة تبقى قاعد قدامي شايف الجنة والنار وساعة تلاعب زوجتك وتلاعب أولادك وتشتغل عشان تكسب من حلال وتبقى عبادة برضه الشاهد يا شباب ان اللي خلقك وعارف احتياجاتك امرك بالعدل قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ما تظلموش بعض لان انا القادر ما بظلمش لما قال لك ان ليك حاجات علمك سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ان لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا بالعدل قامت السماوات والأرض ربنا له عندك حق اوعى تضيع حق ربنا عشان حد سبحان الملك جعل لك أم وزوجة وولاد وأب وجيران كل واحد من دول له حق والحقوق لا تتزاحم بل هناك أولويات وكتير نقول لو انت جيت في يوم من الأيام تقول لي أمي ولا مراتي أقول لك أمك لا أمك ده كلام منتهي ما يحتاجش مناقشة إطلاقا ده العدل العدل إن أمك الأول وبعدين أبوك وبعدين مراتك مش كلام أنا ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس ببر الرجل أمه وأحق الناس ببر المرأة زوجها ده مش أنا ده إيه ده الدين ده ربنا ده الأصل يبقى معنى كده إن الزوجة ملهاش حق خالص لا لا لا لها حق لها حق بس مش على حساب أمك واضح فلذلك ينبغي أن نفهم هذه القضية حق ربنا فوق كل فوق كل وحق نفسك لان نفسك لو ما ادتهاش حقها مش هتديك حق ربنا فانا استخرج حق الله من نفسي باعطاء نفسي كان سفيان الثوري ياكل اكلا جدا ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله ويقول اعلف الحمار ثم كده لو ما كانش قادر اقف يبقى اكل عشان اقف زي ما قلنا قبل كده برضه في العمره وفي الحج اللهم ارزقنا الحج والعمره اللهم اكتب لنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام الواحد عنده فلوس ليه يروح يحج بري لا ادام معاك فلوس حج طيران وحج فنادق وحج احسن حجه ليه عشان تعرف تعبد ربنا صح لكن لو ما معكش حج ماشي مش مشكله يبقى هي دي القضية وما يبقاش فيها ترف لما ادفع 20000 و30000 و50000 و100000 ومليون عشان اروح بيت ربنا ادام ايه ادام معايا ادام معايا معايا ومش هطغى بالفلوس دي على حق حد بالعكس ده انا بعين نفسي على طاعة الله اخد سكن قريب وارتاح فيه عشان لما اروح اصلي اروح اصلي كل وقت وادي فرائض ربنا كما ينبغي بدل ما اجي ماشي او راكب مواصله ومهدود واجي ما اركزش في الصلاه وتفوتني الصلاه في الكعبه وهكذا ادي نفسك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي زوجتك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي امك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي الجيران حقهم وهكذا يبقى تستعين بالله لتستطيع القيام بحق الله ده اسمه ايه العدل اللي هي الميزان النهاردة في زماننا مع شديد الأسف الميزان ده ضايع نهائي عشان تلاقي حد ظابط المسائل كده بالميزان نادر وربك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين دايما أكد عشان موضوع الميزان ده إن يوم القيامة قد يغفر الله لك كل ذنب في حقه إلا حقوق العباد أمك لن تسامحك ولا أبوك ولا زوجتك ولا أولادك فضلا عن الآخرين برضه مش انا اللي قلت كده قال تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل واحد بيقول اه نفسي نفسي حتى الانبياء الانبياء بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري فلذلك اوعى تفكر ان يوم القيامه هتبقى انت مضيع حق امك وتقول لها معلش حقك عليا يا امي ابوس راسك تقول لك بص الراس ده كان ايه اه كان ينفع هناك هنا ادفع طلع من حسناتك طب يا امي انا حقك عليا ما معيش حسنات سامحيني تقول لك اسفه انا عندي سيئات كتير يا حبيبي شيل هتشيلك امك وابوك وابنك اللي ضيعت عمرك عشانه وزوجتك اللي ضيعت دينك من اجلها هتشيلك سيئتها عشان كده النهاردة الوصول الى الله لا يمكن ان تصل الا بالعدل يبقى نمرة واحد العدل العدل والميزان في الحقوق والواجبات اثنين العدل والميزان في الكلام سبحان الله العظيم تسمع كلام سفيان الثوري عجيب جدا يقول التقوى في الحلال والحرام سهل ولم أجد في الدنيا أشق من التقوى في اللسان اللهم ارزقنا التقوى في اللسان اللهم ارزقنا التقوى في كل شيء اه في اللسان بس اذا كان بالنسبه له هو كانت سهله التقوى في الاعمال لكن بالنسبه لنا برضه صعبه صعبه جدا التقوى لكن مساله التقوى في اللسان ان المشكله الكبيره ان الكلام سهل ما احنا قاعدين نتكلم اهو الكلام سهل سهل قوي لكن لما تيجي عند التطبيق والعمل تلاقي ايه صعب جدا التنفيذ مش سهل العمليه مش سهله يا جماعه اللهم ارزقنا حسن العمل الشاهد ان التقوى في اللسان ابتداء من ان تعدل بين اذنيك ولسانك جعل لك اذنين وايه ولسان واحد لتسمع ضعف ما تتكلم اثنين العدل خلق لك اللسان لتذكره به فالعدل ان يكون اغلب كلامك ذكر لله العدل ان خلق لك التمييز بخلاف البهائم فتميز وانت تتكلم الا تخطئ وانا ذكرت ان في 1500 ذنب يرتكب باللسان 1500 نوع من انواع المعاصي انت ما تعرفش الا الكذب والغيبه والنميمه لا في كتير اقول لك ذنب بسيط جدا واحد بس كم مثال عشان انا خايف لا اطول عليكم منها المبالغه المبالغه واحنا فعلا في العصر ده في الزمن ده في اليومين دول اكتر حاجه في الدنيا تسمع ايه مبالغات والنكته اللي هم بيقولوها دايما ان ولد دخل الحمام فخرج مهرول سريع وبيقول لامه رايت في الحمام فأرا اضخم من الفيل فقالت له امه الم اقل لك الف مليون مره لا تبالغ مين اللي مبالغ هنا لا هو جاب مبالغه منين هو بيقول لها شفت فار قد الفيل امه بتقول له الف مليون مره هي قالت الف مليون مره الف مليون مره هي دي المبالغه جابها منين فللاسف هو مجتمعنا كده في منتهى البساطه في مبالغات في الكلام لا تتصور وتراها حين الكلام عن الناس اذا احببنا شخصا نجعله افضل من الملائكه واذا ابغضنا شخصا نجعله اسوا من الشياطين مبالغه في وصف امراضنا اللهم تب علينا توبه نصوحه يا رب اللهم قنا شر السنتنا المشكله الكبيره واحد عنده فطور المبالغه وكتر الكلام على الفطور تجيب فطور عنده وسوسه كتر الكلام في موضوع الوسوسه يجيب وسوسه في ذنب معين وخصوصا لما يبقى ذنب مع امراه وقاعد يقوله هو يستلذ بالكلام في الموضوع ده والمبالغه فيه بيتكلم عن ابنه عن بنته عن زوجته المصيبه الكبيره بقى لما يجي يشتكي من ابوه ومن امه اه يقول لك اصل هي امي دي مشكله ما يعجبهاش حاجه هي هي هي والكلام ده كله ذنوب ومعاصي اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم يا رب الغيبه ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه يعني لو واحد حرامي انا قلت عنه انه حرامي دي غيبه لغير مصلحه شرعيه يعني انا دلوقتي لو قلت عن فلان مبالغ المبالغه زي فلان كده دي اسمها ايه غيبه غيبه والغيبه انتوا مش عارفين حجمها قد ايه دي ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه هي دي الغيبه سبحان الله العظيم ما عزنا وجيل الرسول صلى الله عليه واله وسلم فرجمه فلما رجموا الصحابه راجعين من الرجم قال رجل لصاحبه ارايت هذا الذي لم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى مروا على حمار جيفة حمار سال برجليه فقال أين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله وهل يؤكل من مثل هذا قال إنما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من الجيفة بهذا الحمار شفت الغيبة بقى تعمل ايه انك تقول على واحد فلان التعبان ده اللي بياكل حقوق الناس فلان الكحيان ده اللي هو كل يوم يتجوز ده فلان اللي فلان اللي اللي كان قاعد معاه الطويل وهبل ده فلان الهايف ده فلان ال... كل دي اسمها غيبه فما بالك لما تبقى في حق امك او ابيك او اصحاب الفضل عليك لا شك انها تبقى اكبر وذنبها عند الله اعظم اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب قلنا مشكلة الكبيرة مشكلة المبالغة والتهويل او مشكلة الاستخفاف بمشاعر الاخرين واحوالهم المشكلة اللي بيعانيها اخواننا في فلسطين اسأل الله ان يفرج عنهم اللهم انتقم من اليهود والظالمين اللهم رد عن اخواننا المسلمين في كل مكان كل يوم قاعدين نشوف البيوت بتتهدم على الناس والناس بتتقتل وبتتسحل وببساطة جدا عمالين يكتبوا في الجرايد ان الجنود الاسرائيليين بيمسكوا الواد ويقولوا تختار ايه نكسر ايدك ولا رجلك ولا مناخيرك وعمالين احنا نقرا الكلام ده تلاقي واحد في وسط ده يقول لك لا لا لا ده اصل كل ده تهويل اعلامي ده لا شك يعني انت اصلا مقصر في حق الناس دي مسلم قاعد تاكل وتشرب وتنام وتقوم عايش حياتك والناس دي بيحصل لها اللي انت شايفه ده بعينيك وقالش حاجه مش اكتر من انك تنصرهم بالدعاء بالمشاركة العاطفية بأي حاجة تقدر عليها لكن كمان تسيء إليهم وتخذلهم وتستخف باللي بيحصل لهم يبقى ده لا شك أعظم ذنبا من الأخ أنا قلت أخف حاجة في الدنيا نقولها من ناحية ذنوب اللسان اللي هي إيه المبالغة والاستخفاف اللي هو التهوين والتهوين دي اقل ذنب من ذنوب اللسان من ال 1500 ذنب ده رقم 1500 اذا قلنا بالتدريج الميزان ان يكون عندك ميزان في حياتك بين الدنيا والاخره ما تضيعش اخرتك وفي نفس الوقت لا تعش عاله على الناس ميزان في النوم واليقظه ميزان في الاكل والشرب ميزان في الخروج من البيت والمكس في البيت ميزان في التعامل مع الزوجة بين اللين والشدة ميزان في التعامل مع الأولاد بين الخلطة والاحترام والتوقير ميزان أي ما اختل هذا الميزان تنزل من على الصراط المستقيم تضيع من طريق الوصول إلى الله عز وجل من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تكن بيتا بلا سقف لما أراد يوسع بن نون الخروج لحرب الجبارين قال لا يتبعني رجل من ثلاث رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها ورجل نكح امرأة أو ملك بضع امرأة ولما يبني بها ورجل اشترى غنمات وهو ينتظر نتاجها واحد بنى بيت وفضل السقف لما يروح يجاهد في سبيل الله يبقى عايز ايه عايز يرجع عشان يرمي السقف العيال هي دي المقصود بيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه غير ان يتقنه ان يتقنه متفق عليه وان يتم روايه ثانيه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه التمام التام ايضا من آفة الأمة في هذه الأيام الأعمال الناقصة قلما نعمل عملا ونتم صح عملنا حلقة قرآن واتفقنا هنحفظ حفظنا ايه سورة البقرة وبطلنا مش حصل كده يا عم الحاج حصل عملنا قاعدة وهنبدأ ندرس كتاب عملناها مرتين وبطلنا اتفقت ان انا هقوم الليل كل يوم ركعتين قمت لي اسبوع وبطلت قررت ان انا اشيل من فلوسي شوية كل شهر عشان ابني جامع شهرين ثلاثة وخدتهم تاني وهكذا على هذا فقس كل الامة كده كل الامة كده نادرا ما تجد رجلا يعمل عملا ويتم حتى في ولادك للأسف الشديد تبدأ تلاقي العيال وتلاقي العيال صلاة قرآن خلي بالك اعمل اسبوع وبعدين تنساهم ست اشهر وترجع تاني ايه ده العيال فرطوا الصلاة ايه بقى اسبوع وتنساهم تاني مش هينفع ولا حد عمره هيتربى على كده لا تكن بيتا بلا سقف وإلا مش هتنفعه هيرجعك مش عايزك لازم تبقى انسان مكمل شغلك معاه عشان كده بنقول الشغل الامه النهارده تلاقي في ناس شغالين في الدعوه ما لهمش دعوه بالعلم وناس شغالين في العلم ما لهمش دعوه بالدعوه وناس شغالين في مش عارف ايه ما لهمش دعوه ايه فطالعه زي الناس اللي قاعدين واحد متخصص في مصنع وده يطلع اكمام وده قاعد يعمل زراير وده قاعد يعمل عراوي والبدلة متقطعة محتاجة بس اللي ايه اللي ثبتها هي دي المشكلة الكبيرة جدا التمام اللهم ارزقنا تمام العمل ألا يتبعني رجل من ثلاث رجل بنى بيوتا ولما يرمي سقفها رميت البيت وما كملتش السقف خليك ما تنفعش ما تجيش مش تنفع تيجي معايا فإياك أن تكون بيتا بلا سقف لابد أن تتم أعمالك على الوجه الذي يرضي ربك كل عمل تممه حتى ولو كان هذا العمل صغيرا قليلا أحب العمل إلى الله إيه؟ أدومه إيه؟ وإن قل وإن قل سبحان الله العظيم العلماء يقولوا من فايدة دوام العمل أنا قلت قبل كده أظن عشر فوائد للمداومة على العمل في فايدة جديدة النهاردة من فوائد المداومة على العمل أن ييأس منك الشيطان لما يلاقيك مداوم مداوم مداوم هيعمل ايه هيسيبك بقى مش ه- هيزهق ما هو حاول معاك اول مره وانت استمريت وتاني مره واستمريت وتالت مره واستمريت عشر مرات وانت مستمر يسيبك فايده مهمه قوي وجديده ان المداومه على العمل توئس منك الشيطان خليه يسيبك في الموضوع ده بقى عشان كده نلاقي كتير مننا بيجاهد سنين في موضوع قيام الليل لحد ما ربنا يكرمه ويبقى قيام الليل عنده يرسخ ويثبت ساعتها تلاقيه يقوم الليل بلا معاناه تبقى الامر عن سهل مش كده انت مجرد في موضوع الفجر شويه الفجر صعب لحد ما الانسان بعد المداومه فتره لقى نفسه قبل صلاه الفجر نص ساعه هو صاحي وفايق ومظبوط حتى لو ناوي ينام انا الليله دي نايم متاخر انا الليله دي تعبان عندي برد الجو بره مطر مش عارف ايه تلاقي نفسه برضه صاحي وجاهز لان الشيطان يئس منك خلاص فلذلك إياك أن تكون بيتا بلا سقف من أصول الوصول إلى الله تعالى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني خطيرة جدا إلى أبعد حد أن تنشغل بما لا يعنيك عما يعنيك العرب كانوا يقولوا إيه كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة قدامك تمر جايينه منين جايبينه بكام هو ده بيتباع فين هو ده بيطلع ازاي النوى ده نرميه ازاي نرميه فين يا عم ما تاكل وتسكت المقصود ده ان الامثله البسيطه لكن لو دورنا في حياتنا وهسال انت ما حفظتش القران ليه لحد دلوقتي ما ختمتش ادعي لي يا عم الشيخ والله ما فيش وقت خلصت كام كتاب في العقيده ادعي لنا والله يا عم الشيخ ما فيش وقت وانت يا ابني مفيش وقت مش دي الشكوى العامة احنا لو بطلنا ننشغل بما لا يعنينا هنلاقي وقت مش عارفين نوديه فين اكثر اوقاتنا ضائعة فيما لا يعنينا في تفاصيل حياتية لا قيمة لها ولا تنفع عند الله تفاصيل لا قيمة لها على الاطلاق اطلاقا تفاصيل حياتية انا عايزك النهاردة وما تزعلش مني خلينا صراحة مع بعض بس زيادة عن اللزوم شوية تلاقي 90% من كلامك مع زوجتك ملوش لازمة ما منوش فايدة ومع اصحابك تلاقي ال 90% من الوقت ده اللي ضايع في الكلام لو انه استغل في تلاوة القرآن في تعلم علم في ذكر الله في قيام ليل في اي عمل نافع ستجد وقتا واسعا وكثيرا وسريعا ايضا انشغال المرء بما لا يعنيه يفسد القلب من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ستجد نفسك تصل الى الحرام من اسرع طريق اذا تدخلت فيما لا يعنيك او انشغلت بما لا يعنيك لا تنشغل بما لا يعنيك مش موضوعك مش مشكلتك سبحان الله العظيم خرج عمر بن الخطاب مرة فوجد بناء في وجه المسجد وخارج المسجد كده لقى مبنى فقال سبحان الله متى بني هذا البيت ثم لطم عينه وقال انك طلاعة الى ما لا يعنيك وما شأنك البيت اتبنى امتى انت مالك انت بتبنى خلاص لكن لو انت بقى جيت قست على الحكاية دي عندنا قال لا لا لا هو فلان غير العربية امتى هو بنى البيت ده امتى هو خد الحتة دي امتى هو اشترى امتى هو الى اخره وكله ده قياس بسيط وإلا إذا أردنا أن نتوسع في كلمة ما لا يعنيك سنجد أن 90% مما في حياتك أنت مهتم به مما مما لا يعنيك حقيقة حقيقة وإذا وضعنا كلمة يعنيك يعني أمر الآخرة هنلاقي الباقي ضايع اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا أيضا من أصول الوصول إلى الله تعالى ليكن صدرك للمسلمين سليما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما قصة مشهورة فقال سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل ثم في اليوم الثاني يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل اليوم الثالث يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فكان نفس الرجل فقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله أنا صاحبه حتى أعلم بما بشر بالجنة ثلاثا فبات عنده ثلاثة ليال فلم يجد عنده شيئا إلا أنه إذا تقلب في فراشه قال لا إله إلا الله ثم قال له إني صحبتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة فهل لك خبيئة في حاجة خبيئة عني قال لا غير ما رأيت قال عبد الله بن عمر لما هممت أن أنصرف ناداني فردني تعال قال والله يا ابن أخي ما أعلم شيئا غير أني أبيت كل ليلة وليس في صدري غل لأحد من المسلمين قال بهذا دخلت الجنة هي دي إن أبات كل ليلة وأنا قلبي صافي لا بكره فلان ولا زعلان من فلان ولا حاقد على فلان ولا حاسد لفلان ولا متضايق من فلان ولا شامت في فلان ولا ناوي أأذي فلان ولا أطالب فلان وإنما كل ليلة أبات خد الهدية دي لله تاخد طيب جزاكم الله خيرا ادوني صلاة على النبي كمان صلى الله عليه وسلم هدية والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة النهاردة في كم مسلم ومسلمة على ظهر الارض اه انت تقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات يتكتب لك مليار حسنة تعبت في ايه بس رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات بجد ناوي بجد يعني مبسوط ان ربنا يغفر لهم ولا والله ما يستاهلوا بس بعدها يا رب اغفر لي احد السلف لما اراده اخوه ان يقضي دينا له خمسمائة الف نص مليون فقضى فقيل له خمسمائة الف قال سبحان الله كيف استكثر عليه خمسمائة الف وانا اسأل الله له الجنة هي الجنة تسوى كام يا جماعة فاشمعنى قوي يا رب اديله الجنة ولا عشان مش على حسابي فهي كده المغفرة مش على حسابك ادعي له ان ربنا يغفر له وسبحان الله العظيم موقف جميل رأيته منذ أكثر من عشرين سنة أحد مشايخنا شيخ كبير كان فوق الستين ولقي رجلا كان سجن وعذبه سنين وشافه في مكة فالرجل اللي عذبه ده قال للشيخ سامحني قال له لا ما اقدرش وطاف صوت والقى في وشه قال له يشهد ربنا ان انا سامحتك عشان يسامحني شفت دي سامحتك ايه اه انت ما نفسكش يسامحك طب ما تسامح عباده نفسك يخفف عليك خفف على عباده نفسك يكرمك اكرم عباده كما تدين تدان وعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملك الله به هي دي القضية ان لما يكون صدرك للمسلمين سليم لكل المسلمين سؤال ايه رأيك في كل اللي حواليك منافقين ولا مؤمنين ايه رأيك في كل اللي بيتعاملوا معاك صادقين ولا كذابين ايه الاصل عندك ايه الاصل عندك حسن الظن بالناس ولا الشك والريبة وسوء الظن هي دي اللي تحكم صدرك ايه للمسلمين اقولهم تاني مهم قوي مهم قوي لما يبقى تصورك في نظرتك للناس دول كلهم كذابين ومجرمين ومنافقين وكل الناس دي وشين يبقى انت اللي وشين مش انا اللي بقول ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم هو اشدهم هلاكا اللي يقول الناس سيئين هو اسواهم منافقين هو انفقهم كذابين هو اكذابهم مجرمين هو اجرامهم قال الامام الشافعي لتلميذ من تلاميذه وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس فان الانسان يرى من عيوب الناس على حسب ما فيه منها قال له انا عرفت انك مليان عيوب من كتر كلامك عن عيوب الناس وكل واحد بيشوف في الناس اللي فيه اللي بيسموها بقى اسقاط عملية اسقاط ان تبقى فيه صفة فيسقطها على غيره ليكن صدرك للمسلمين سليما يا اخي الواحد لو سامح الناس دي كلها يخسر ايه الواحد لو حسن ظنه في الناس قلت الدكتور احمد ده راجل صالح وعم الحاج ده راجل طيب احسبه من المخلصين والحاج محمود ده من افضل الناس اللي انا شفتهم اخسر ايه اخسر ايه لو قالوا لي فلان حرامي اقول لهم اتقوا الله مين اللي قال لك يا اخي حرام والله العظيم انا اتعاملت معاه وطلع راجل طيب ما اتعاملتش معاه بس كل اللي انا شفته منه انه راجل طيب اخسر ايه اللي جواك السؤال الرابع بقى هم الثلاث اسئله فاتوا السؤال الرابع ايهما احب اليك ان تظهر عورات الناس لك ام ان تستر ما تقولش لان قلوبنا غير كده ما تزعلش مني واحد راسم نفسه قدامك سنين وانت مخدوع فيه انت عايزه يتفضح ليه عايز تظهر حقيقته قدامك ليه ما تخليه مستور اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب خليه مستور مش قالوا كده ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغاضى انا بعمل فيها غبي بعديها بمزاجي انا هستفيد ايه ان انا ازنقه واكشفه وابين له كذبه وحقيقته نستفيد من ايه دي خليه مستور خليه مستور وده خلق هنتكلم عنه بس احنا كده كفايه الليله دي زهقتوا مني صح طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم خلق هنتكلم عنه بعد كده اسمه خلق التغافل اه خلق التغافل ده من اكبر اخلاقيات الاسلام انك تتغافل عن الناس عدي دي وفوت دي وانسى دي وخليك مع ربنا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره انا بحبكم في الله ولكن عندي نقطتين مهمين جدا مش هينفع عايزين قاعده لوحديهم بقى اولها اسمها الغفله سرطان الايمان فربنا يسرنا واياكم عنوانها ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا والنقطه الثانيه التفتيش على اسلحه الدمار الشامل في قلبك ان شاء الله نأجلهم الى لقاء قادم جزاكم الله خيرا سعدت بكم وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته